عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني لن أطيل أبدا في المقدمات وأحاول بقدر المستطاع أن أنا طبعا أدخل في الموضوع مباشرة لأن موضوع إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي موضوع في غاية الأهمية الموضوع في غاية الخطورة الموضوع عام منتشر وأصبح بسبب هذا الانتشار الكبير جدا آه، أصبح عند كثير من الناس أصبح شيء مألوف أصبح شيء مباح بل كثير من الناس ممكن إن هي آه، تعاتب آه، أي إنسان ممكن يتكلم في هذا الأمر طبعا النهاردة هنتكلم عن بعض السلوكيات المرفوضة اللي ممكن نراها من بعض أخواتنا اللي أنا على يقين بإذن الله تبارك وتعالى إن هم عندهم في قلوبهم قدر كبير جدا من حب الله سبحانه وتعالى ومن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبحان الله ما فيش موقف أبدا من المواقف المهمة آه، اللي بتمر بها الأمة إلا ونجد أمثال هؤلاء الأخوات ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم في أعمارهم نجد دايما سبحان الله بيكون لهم مواقف آه، جادة جدا جدا جدا فعلشان كده أنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى آه، أوجه لهن جميعا حوار مفتوح آه، أوجه طبعا حوار من القلب إلى القلب أوجه حوار لكل أخواتنا اللي بفضل الله تبارك وتعالى ممكن تكون الأخت لابسة طرحة ولكن للأسف آه، باقي الثياب آه، لا يحبها أبدا ربنا تبارك وتعالى ويرضاها وأود من البداية أن أنا أقول لأختنا النهاردة آه، أنا بقول أنت بفضل الله أختي لينا كلنا أختي لينا مسلمة يمكن سبحان الله تكوني وقعت في هذا الذنب أو في هذه المعصية و... وأنت ما تعرفيش أصلا أن هذا الأمر خطأ أو هذا الأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى وسبحان الله مش ده برضه مش عيب فيكي ولكن سبحان الله ممكن الإنسان مننا يقع في ذنب من الذنوب وهو لا يعلم أنه ذنب ممكن إنسان مننا يقع في أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى آه، أن يغفر له الذنوب التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يعلمها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشرك ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له آه، من الذنوب ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يعلم لأن ممكن أي إنسان مننا يقع في ذنب من الذنوب وهو يظن أنه أمر صحيح أو أمر ما فيش فيه أي مشكلة آه، وهذا الأمر يحبه الله وممكن يكون يظن وممكن مع هذا الظن يكون هذا الأمر أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وأنا عايز من البداية طبعا بعد ما أخواننا نشروا آه، الحلقة على النت ونشروا أكثر من عشرة ألاف إعلان في جامعات مصر أود من البداية أن أنا أقول لكل أخت الأول مرة بتجلس معانا النهاردة أخواتنا اللي ممكن يكون لبسهم ضيق شوية أو غير ذلك أود من البداية أن أنا أقول لهم إن شاء الله يا ريت يكون مجلسنا من البداية آه، كمجلس آه، آه، مصعب بن عمير اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام ويعلم الناس الخير وموقفه مع آه، سعد بن معاذ سيد الأنصار ذلكم الرجل الكافر الذي أتى ليقتل مصعب بن عمير بعدما نشر الإسلام داخل المدينة وأتخيل معاكم الآن موقف سعد بن معاذ وهو شايل الحربة كده وهو داخل على مصعب بن عمير حتى يقتله بسبب ما قاله عن هذا الدين الجديد دين محمد بن عبد الله وسبحان الله يا أخوات سبحان الله في هذا الوقت اللي كان سعد بن معاذ فيه قد أتى ليقتل مصعب بن عمير سبحان الله قال له مصعب بن عمير آه، اجلس لتسمع بس آه، وأنا عايزك النهاردة اجلسي معي لتسمعي فإن أعجبك الكلام فهذا خير من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله تبارك وتعالى أنا تعمدت في هذا الدرس إخواني أخواتي أن الدرس النهاردة لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكلام يقنعك بإذن الله تبارك وتعالى ان هذه الثياب اللي انت لابساها ثياب لا ترضي الله سبحانه وتعالى وباذن الله ناخد خطوه عظيمه مهمه تاخديها انت في حياتك بتغيير هذه الثياب زي بالظبط ما سعد بن معاذ خد الخطوه بمجرد ما قعد وسمع من سعد بن- من مصعب بن عمير رضي الله عنه عاد مس- سع- آه، عاد مصعب آه، عاد سعد بن- آه، سعد بن معاذ وترك مصعب آه، ابن عمير ليذهب سعد بن معاذ ليتحول إلى أعظم رجل يدعو لدين الله سبحانه وتعالى وما هي إلا ليلة ويدخل كل أهل المدينة في دين الله سبحانه وتعالى بسبب إسلام سعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن أنا عايزك النهاردة بإذن الله اقعدي واسمعي وابعدي أي شبهات بعيدة تماما عن ذهنك لأن كل شبهة أنت ممكن تقولها الآن أنا بإذن الله تبارك وتعالى أحاول بقدر المستطاع أن أنا أرد عليها إذا وفقني الله سبحانه وتعالى إلى ذلك ويبقى عليك خطوة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى إنك تقولي الآن بإذن الله حان وقت التغير كما قالها سعد معاذ سعد معاذ حان وقت آه، التغير آه، ممكن اختي الان تقول لي آه، ايه المشكله في الثياب اللي ممكن تكون ضيقه شويه ايه المشكله ان انا اكون لابسه بضي ايه المشكله ان أنا اكون لابسه آه، استرتش او بنطلون جينز ضيق شويه ايه المشكله ان انا اكون كاشفه مثلا عن صدري ايه المشكله ان انا اكون كاشفه عن شعري انا اقول لك لا اختي الكريمه ما ينفعش من البدايه ان احنا نقول ايه المشكله وزي ما قلت لك لا هي المساله مشكله كبيره المسألة بالفعل والله أختي الكريمة آه، مشكلة كبيرة ولكن زي ما قلت لك آه، يعني ممكن أنا أكون واقع في ذنب ولكن سبحان الله أنا مش واخدة بالي إن ده ذنب ومش واخدة بالي إن ده ذنب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن أنا عايزك دايما إذا تبين لك إن هذا الأمر خطأ فينبغي ان احنا نبعد نبعد تماما عن هذا الامر ولكن قبل ما ابدا آه، في خطوره هذا الامر وايه الشبهات اللي ممكن اخواتنا ممكن يقولوها أنا من البداية أود أن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل اللهم رب ميكائيل اللهم رب إسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا ونور لنا بصائرنا حتى نرى الحق حقا اللهم ارزقنا حب الحق اللهم ارزقنا اتباع الحق بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب اشرح صدور كل أخواتنا لما يقال في هذا اليوم يا رب العالمين يا رب اشرح صدورهم يا رب العالمين يا رب نور بصائرهم يا رب العالمين لما يسمعون في هذه الحلقة من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أختي آه، النهاردة تقولي إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في الثياب الضيقة؟ آه، إيه المشكلة النهاردة إن أنا أخرج في الكلية أو الجامعة أو في الشارع أو في النادي في أبها زينة وفي أبها حلة؟ إيه المشكلة؟ هو مش ربنا جميل وبيحب الجمال؟ إيه المشكلة النهاردة إن يكون البنطلون ضيق؟ إيه المشكلة النهاردة تكون البلوزة ضيقة شوية؟ إيه المشكلة أنا أنا أظهر ما عندي من جمال وأظهر ما عندي آه، من حلاوة أو غير ذلك؟ أنا أقول لك لا يا أختي والله لا يا أختي آه، هذا ذنب أنت وقعت فيه ولكن أنت ما كنتيش واخدة بالك إن ده بالفعل ذنب عظيم جدا جدا جدا ولكن أنت ما كنتيش عارفة فعشان كده زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي لا يعلمه والذنب الذي لا يعلمه أنا عايز من البداية النهاردة أوضح لك قد إيه إحنا على خطر بهذه الثياب قد إيه إحنا على خطر بهذه الثياب أولا أختي الكريمة آه، هذا التبرج اللي أنت فيه مش معناه ان انت انسانه سيئه او انسانه بعيده تماما عن الله لا انت بفضل الله عندك خير عندك حب لله وعندك حب لرسول الله وفي نفس الوقت عندك ذنب احنا باذن الله تبارك وتعالى عايز اللي يسيطر عليك حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا عارف يقينا ان في اليوم اللي تطاول فيه اعداؤنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لك وقفه جاده لان هذا الامر لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يقين الان ان انت اذا علمت ان هذا التبرج لا يحبه رسول الله يقينا انت هتبتعدي عنه روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح ان معاويه رضي الله عنه خطب على الناس خطب للناس وبينما هو على المنبر إذا به يقول أيها الناس أيها الناس آه، حرم رسول الله علينا سبعة أشياء حرم رسول الله علينا سبعة أشياء وذكر معاوية من بينها وأن تتبرج المرأة كتبرج الجاهلية وهنعرف الآن إيه هو تبرج الجاهلية وبرضه روى النسائي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كره النبي صلى الله عليه وسلم عشر خصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال ومن أعظمها أي من أعظم هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها ولا يحبها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التبرج بالزينة في غير محلها ربنا سبحانه وتعالى جميل وبيحب الجمال ولكن هذا الجمال لابد يكون موجود في مكان معين في بيتك أمام زوجك ولكن هذا التبرج لما يخرج في غير هذا البيت فهذه خصلة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم يقينا أن أنت بتحب رسول الله وتعلمي يقينا أن من أعظم علامات الحب أن أنت تحبي كل حاجة اللي أنت بتحبيه بيحبها وتكرهي كل شيء اللي انت بتحبيه بيكرهها فانا اعلم يقينا ان انت لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم طالما ان انت هتعلمي ان هذا التبرج لا يحبه رسول الله يقينا هتبتعد عنه انت بتقولي وايه المشكله ان تكون الثياب ضيقه لا اقول لك ده مشكله كبيره جدا جدا جدا بل هي كبيره من اعظم الكبائر هي كبيره من اعظم الكبائر بل هي كبيره من اقبح الكبائر عند الله تبارك وتعالى روى الامام احمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح ان اميمه بنت رقيقه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه على الاسلام جاءت له بتبايع على الاسلام منذ قليل كانت تسجد للصنم منذ قليل كانت تعبد وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وجاءت الآن آه، هذه المرأة ليه؟ جاءت في هذه اللحظة حتى تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكانت بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن قال لها أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتين ببهتان تفترينه من بين أيديك أو من خلفك ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبرجي تبرج الجاهلية ولا تتبرجي تبرج الجاهلية ولما بدأت أس- أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتبرجي تبرج الجاهلية بدأت أرجع لكتب التفسير ويعلم الله سبحانه وتعالى إن أنا وقفت على أكثر من أربعين تفسير حول قول الله عز وجل ولا تتبرجي تبرج الجاهلية وجدت سبحان الله إن أقوال أهل التفسير تدور يا أختي الكريمة بين قولين القول الأول أن تبرج الجاهلية أن كانت المرأة تخرج ب- بمشية فيها تكسر وتغنج زي ما أنت بعينيكي بتشوفي كثير جدا من صحباتك في الجامعة بتبقى من شدة ضيق البنطلون أو شدة ضيق الثياب مش عارفة تمشي أصلا فبتكون المشية فيها تكثر تكسر بين الشباب أو غير ذلك وأنت بتنكري عليها هذا الأمر أنت ممكن تقع في هذا الأمر وأنت مش واخدة بالك يبقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينكر بس المشية اللي كان فيها تكسر وتغنج فما بالك بالثياب الضيقة أما القول الثاني ان كانت المرأة في الجاهلية ب ب بتلبس الخمار بتاعها وترد الخمار آه، آه، على ظهرها فينكشف العنق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن زوجة أبي جهل أو بنت أبي لهب ثيابها كانت واسعة وفضفاضة ولكن كانت بتظهر بس العنق الله سبحانه وتعالى عاتبهم في ذلك وقال لا ينبغي أبدا لبنات المؤمنين لا ينبغي أبدا للمؤمنات الشريفات العفيفات إن المرأة منهم تظهر تظهر الايه تظهر اي شيء من العنق او تمشي بمشيه فيها تكسر كده سبحان الله اذا كان ده تبرج الجاهليه فسبحان الله ده احنا النهارده تعدينا مساله تبرج الجاهليه ده احنا اصبح التبرج عندنا اقبح بكثير من تبرج الجاهليه النهارده اصبحت الصدور مكشوفه والارجل مكشوفه اصبحت النهارده الثياب معروضه او الاجساد معروضه سبحان الله زي ما كان شاب من الشباب بيقول والله انا بخش الجامعه بحس ان الجامعه عباره عن خشبه مسرح كبيره جدا جدا جدا جدا جدا وكل فتاه تخرج على هذا المسرح لفتره من الفترات حتى تعرض ما حتى تعرض ما عندها من امكانيات حاسس بالظبط ان احنا في معرض ازياء كل واحده بتخرج تعرض ما او تعرض ما عندها من زينه سبحان الله اختي لا المساله دي كبيره من الكبائر هذه المساله كبيره من الكبائر بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حذر يا اختي النبي حذر من هذا الكلام اسمعي لهذا الحديث الذي خرجه الامام احمد في مسنده باسناد حسن من حديث آه، عبد عبد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات يعني ايه اختي كاسيات عاريات انت يمكن سمعت هذا الحديث قبل ذلك كثيرا ولكن معنى كاسيات عاريات يعني في الظاهر الاخت لابسه ثياب ولكن في ال- الظاهر هي لابسه ثياب الظاهر ان في ثياب موجوده على الجسد ولكن للاسف هي في الحقيقه في الحقيقه هي لا ترتدي ثياب كل أعضاء جسدها مجسمة واضحة ظاهرة بينة للجميع إذا هي لم ترتدي أصلا ثياب قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات كاسيات لابسين ثياب ولكن للأسف عاريات وأهل العلم قالوا حاجتين إما كاسيات أي في الظاهر كاسيات ولكن هذه الثياب آه، تشف أو تشف ما تحتها ثياب آه، رقيقة جدا بتظهر ما تحتها أو القول الثاني ان تكون هذه الثياب ثياب ضيقة تجسد العورات تجسد العورات تظهر جسد المرأة وكأنها لم ترتدي شيئا اسمعي أختي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا آه، الثياب اللي الكثير من الأخوات بيقولوا ان هو ده حجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وهنعرف يعني إيه دلوقتي كأسنمة البخت المائلة قال النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الفتاة اللي خرجت بالفعل وجسدت عورتها أو خرجت بثياب رقيقة أو خرجت بثياب تشف قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأخت ملعونة هذه الأخت لعنها الله سبحانه وتعالى لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفة يعني إيه ملعونة يعني خرجت من رحمة الله سبحانه وتعالى وأنا والله لا أرضى أبدا أن تكوني بهذه المكانة لا أرضى أبدا أن تكوني في هذه المرحلة مرحلة إن إحنا خلاص اطردنا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى اطردنا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والأخت إذا مشت تمشي في عذاب الله وفي سخط الله وفي عذاب من الله سبحانه وتعالى أنا لا أرضى أبدا لك لأنني والله أحب لك الخير كما أحب لأختي وأحب لزوجتي وأحب لابنتي أنا أحب لك الخير ما أحبش أبدا أختي أنك تصلي إلى هذه المرحلة مرحلة أن أنت ربنا سبحانه وتعالى يطردك من رحمته بل يا أختي سبحان الله آه، أنا لا أحب أبدا بحال من الأحوال يا أختي لا أحب والله بحال من الأحوال أن احنا نصل لهذه المرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيها ان بسبب هذه الثياب الضيقة او الشفافة او لتظهر العورات ان انا اكون يوم القيامة بين يدي الله وانا في اشد الحاجة الى بعض النور اللي يمررني على الصراط ويخليني امر على الصراط واجتاز الصراط ان ياتي هذا النور ويذهب تماما ولا يكون معي نور بل يكون هناك سواد شديد جدا في وجهي اسمعي بالله بقلبك اسمعي بالله بقلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه من حديث ميمونة بنت سعد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة أي التي تتبختر وتتكبر بالزينة التي وضعتها على وجهها من مكياج صارخ يلفت أنظار الناس إليها يحول العباد الزهاد الذين هم من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلى أقوام بعيدين تماما عن الله سبحانه وتعالى مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها لأن الزينة دي لها أهلها مع زوجك مع زوجي في غرفة نومك مش في شوارع المسلمين مش أمام الناس قال رسول الله مثل الرافلة في الزينة مثل الرافلة في الزينة أي التي تتكبر بزينتها وتخرج بزينة رهيبة في وجهها مكياجات ومساحيق وغير ذلك في ثيابها ضيقة أو شفافة أو غير ذلك أو ممكن تكون الأخت لابسة عباية والعباية واسعة ولكن سبحان الله علشان تبين أن هي لابسة بنطلون جينز تحت العباية تفتح العباية لحد البطن فحتى يتضح البنطلون جينز أو غير ذلك أو تكون العباية عباية ضيقة جدا جدا جدا فتجسد العورات أو تكون العب... العباية عباية بتلمع عباية بتلمع تثير بالفعل الفتنة وممكن نرى أخت ما شاء الله لابسة عباية واسعة جدا جدا ولكن العبايات اللي طالعة موضة في مثل هذه الأيام العبايات اللي هي بتلمع وبتلتصق بالجسد مع أقل القليل من الهواء تلتصق بالجسد وغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي أختي بالله بالله بالله والله العظيم أنا في هذه الحلقة حريص أشد الحرص إن كل حديث يصل معناه إليك لأن أنا خايف عليك والله العظيم خايف عليك لأن من البداية أنا بقول لك أنت زي أختي أنت زي زوجتي أنت زي زي بنتي لابد ان انا اكون حريص عليك كما اخاف على هؤلاء لانهم قريبون لانهم قريبين مني لابد ان انا ايضا اكون حريص عليك وخايف عليك لان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا يوم القيامه عن كل اخت مشيت في الشارع متبرجه انتوا ليه ما نصحتوهاش وانا الان بقدم لك النصح والله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نرجع تاني لحديث اختي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرافله في الزينه في غير اهلها كمثل ظلمه يوم القيامه لا نور لها انت تحبي تكوني بهذا بهذه الصورة تأتي يوم القيامة بسواد شديد على وجهك بسواد شديد على وجهك كل الناس بتبحث عن النور كل الناس بتبحث عن النور علشان تمر على الصراط وانت تيجي يوم القيامة على وجهك سواد وظلمة شديدة جدا جدا تحبي تكوني بهذه المثابة تحبي تكوني بهذه في هذه المرحلة بهذا الشكل وبهذا الإطار أنا على يقين أن أنت لا ترضين لا ترضين أبدا انك تكوني بهذه الصورة بل سبحان الله اختي التبرج ده شعبة من شعب النفاق مش من شعب الايمان مش من شعب الايمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولا ادلكم على شر نسائكم على شر النساء كل منهن يا رسول الله قال شر نسائكم المتبرجات المتبرجات وهن المنافقات يا اختي والله انا عايزك النهارده تخرجي من الدايره دي تخرجي لدايره المؤمنات العفيفات الشريفات انت جواكي خير بفضل الله كبير جدا جدا جدا ولكن جزئيه الشر الموجوده في التبرج دي اللي احنا النهارده عايزين نمحوها باذن الله علشان يكون ايمانك باذن الله تبارك وتعالى ايمان كامل اختي انا لا احب ابدا ان اقول هذا الحديث لان انا عايز انزهك تماما وابعدك تماما عن مثل هذه الكلمات لان انا عايز اختي المؤمنه اختي الشريفة العفيفة دي ان شاء الله تصل لاعلى الدرجات اعلم يقينا ان انت عندك ادب جنب بفضل الله الاخت المؤدبة ولكن هو ينقصه ادبها ده يتحط باذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتها باذن الله ويثقل الميزان ولكن اخشى ان يكون عندك عمل هو من ابغض الاعمال عند الله سبحانه وتعالى انت بتعمليه فبالتالي يتقل كفة السيئات اسمعي الى هذا الحديث والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة دول أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى وإن شاء الله بإذن الله أنا متيقن بإذن الله إن أختي اللي هتسمع هذا الكلام بإذن الله بعد الدرس ده لن تدخل فيهم أبدا لن تدخل أبدا في ضمن هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة أولهم ملحد في الحرم تخيلوا إخواني إن واحد نزل للكعبة وبدأ والعياذ بالله يقتل في الناس أو يسرق أموال الناس أو بدأ إن هو والعياذ بالله يأتي بكبائر أو عظائم الأمور داخل بيت الله الحرام كيف حاله عند الله هذا من أبغض الناس عند الله عز وجل طب التاني مين يا رسول الله مين تاني أبغض واحد عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ومبتغ لسنة الجاهلية في الإسلام واحد عايز يرجع سنة الجاهلية داخل دين ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام مرة تانية فتاة بدأت عايزة ترجع سنة الجاهلية البعد عن الله سبحانه وتعالى في الثياب الثياب الضيقة الثياب اللي تصف تصف أو تشف ما تحتها الثياب اللي تلفت أنظار الرجال إليها الثياب اللي تثير الشهوات وامرأة فعلا تريد أن تعيد سنة الجاهلية داخل الإسلام تريد أن, تريد أن تأتي مرة ثانية بالجاهلية التي حذر الله سبحانه وتعالى منها ونفاها الله سبحانه وتعالى عن الإسلام وعن أهل الإيمان هي عايزة ترجع الجاهلية مرة ثانية بثيابها أو غير ذلك أنا النهاردة برضو بوجه نداء لكل, لكل للأسف اللي فتن بحضارة أوروبا وبيقول إن احنا لازم نسير على حضارة أوروبا لا يا أخواتنا والله عظيم هؤلاء وصلوا إلى مرحلة مرحلة خطيرة كما ستبين لنا الآن فأنا النهاردة مش عايزك تقولوا لي تقولي لي أختي الكريمة إن المسألة بسيطة لا أختي المسألة كبيرة المسألة كبيرة من أقبح الكبائر عند الله مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهها مسألة من يأتيها هو من أبغض الناس من أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى مسألة من يأتيها يأتي يوم القيامة وعليه ظلمة شديدة جدا جدا جدا في وجهه مسألة من يأتيها طرده الله عز وجل من رحمته وصدقيني أختي هذه الأخت والله لا تذوق أبدا طعم السعادة ولا طعم الراحة ليه؟ لأن خلاص ربنا سبحانه وتعالى أبعدها تماما عن رحمته أختي بالله عليك لا تجعلي أبدا هذا الذنب أو هذه الثياب تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى بل ولا ينبغي أبدا أن أقول إن, إن يكون فيك صفة من صفات أهل النار ان يكون فيك صفة من صفات اهل النار اختي انا عايزك تخرجي من الدايره دي صدقيني انا خايف عليكي عايزك تخرجي من الدايره دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما صنفان من اهل النار لم ارهما اول صنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أختي بالله عليك أنا عايزك بنظرة يسيرة كده داخل الجامعة وتسمعي كلام النبي وتحاولي تشوفيه هل فعلا الكلام ده موجود معاكي وموجود قدامك نساء كاسيات عاريات لابسين ثياب وفي الحقيقة هو فيش ثياب أصلا كاسيات عاريات مائلات مميلات ماشيين بين الأولاد بمشية مش كويسة وانت ذات نفسك وانت داخل الجامعة بتنكري المشية دي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات اسمعي للوصف الدقيق رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة انت عارف حضرتك السنان بتاع الجمل شفت بيبقى عظيم ومكور كده ودايرة كبيرة كده على ظهر الجمل طب قارن كده بين الطرحة اللي هم هي... لا معذرة هي مش طرحة ال 124 طرحة اللي البنت تفضل تلف فيها طول النهار وتجيب طرحة أختها وطرحة جارتها وتفضل تلف تلف تلف لحد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا بالله عليك المسألة خطيرة آه خطيرة علشان كده زميلتك اللي كانت زمان دائما ما تتحدث معك عن مسألة التبرج مسألة الحجاب أظن دلوقتي عرفت ليه هي كانت دايما بتتكلم معاك في هذه المسألة لأن المسألة أختي والله مش بسيطة المسألة كبيرة جدا زي ما سمعت الآن من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولي لي طيب بس الإيمان مش في البنطلون الضيق ولا الإيمان في البضي اللي بيظهر المفاتن أنا أنا بفضل الله كويسة جدا والإيمان في القلب الإيمان عمره أبدا ما كان في ثياب ظاهرة أو غير ذلك أقول لك أختي فعلا الإيمان في القلب ولكن لابد أن يصدق هذا القلب الجوارح أختي أنا زمان كانوا بيقولوا لنا قصة طريفة كده والعهدة طبعا على الناقل بيقولوا إن كان في واحد غبي جدا غبي جدا جاله واحد وقال له لو قدرت تقول لي إيه اللي جوه الشوال ده هديك منه بطاطساية فقال له وهي دي محتاجة تفكير جوه طماطم طبعا ده فعلا انسان مش ذكي لان لا يمكن ابدا اقول له الشوال ده هطلع لك من جواه بطاطسايه هديها لك وبعد كده يقول الشوال جواه طماطم ده انسان لا يفكر عارفه ليه يا اختي ال- القلب ده وعاء القلب ده وعاء كما قال علماؤنا القلوب اوعيه ومغارفها بتظهر على الجوارح إنسان ما شاء الله قلبه محب للقرآن فتجديه دايما لما بيقرأ, بيقرأ لما بيتكلم بيتكلم بالقرآن تلاقيه دايما سبحان الله ما يسمع يسمع قرآن آه، وإذا آه، أخذ الناس بأيديهم كده على طول على حلقة قرآن آه، أخ ما شاء الله قلبه مفعم بحب العلم إذا تكلم عن العلم إذا تحدث مع الناس عن العلم أقدامه لا تتحرك إلى العلم عينيه لا تنظر إلى العلم فنفس الكلام القلب هذا يا أختي إذا كان بداخله صلاح الصلاح ده بيظهر على الجسد علشان كده كان النبي الحديث اللي انت حافظاه ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صالح للقلب يا أختي الكريمة علشان أقول قلبي ده صالح ولا في مشكلة لابد أنا أشوف أنا لساني بيتكلم في إيه جوارحي راحة فين لابسه حجاب ولا لا جميل إن الإيمان يكون في القلب ولكن الأمور اللي استقر عليها أهل علمائنا من أهل السنة إن الإيمان مش مجرد كلام في القلب بس أو مجرد كلام أو اعتقاد في القلب بس لا لا لا بل قالوا الإيمان هو تصديق الجنان اللي أنت بتقول عليه الإيمان في القلب هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح الأركان هو ده الإيمان الإيمان أنه ينظر في صورة عمل وكلما كان قلبك مفعما بالإيمان كلما ظهر هذا الإيمان على جسدك ظهر هذا الإيمان في كلامك ظهر هذا الكلام في مشيتك ظهر هذا الكلام في أحوالك ظهر هذا الكلام في عينك راح فين في لسانك بيتكلم عن ايه في ثيابك ماشية ازاي وعاملة ايه الايمان بالفعل في القلب ولكن لابد ان تكون الجوارح كلها ماشية ايضا مع القلب وخد بالك يا اختي ان كلمة الايمان في القلب دي مقولة قالها أخبث طائفة من طائف المسلمين أخبث طائفة من طائف المسلمين كما قال علماؤنا إن شر طائفة من طائف المسلمين طائفة بتسمى المرجئة اللي فضلوا يقولوا للناس الإيمان في القلب الإيمان في القلب الإيمان في القلب وما احناش عايزين عمل علشان كده كان علماءنا دايما بيقولوا إن هذه الطائفة هي أخبث الطوائف على المسلمين وأشر الطوائف على المسلمين عارفة ليه؟ عارفة ليه أخبث طائفة على المسلمين؟ لأن هم فضلوا يمنوا أنفسهم ويضحكوا على نفسهم الإيمان في القلب الإيمان في القلب الإيمان في القلب لدرجة إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول فكنت أرى منهم الزنا كنت أرى منهم من يشرب الخمر كنت أرى منهم من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى ليه يا أختي لأنه كان بيقول أصل الإيمان في القلب الإيمان في القلب مش مش محتاجين في عمل لا دي ما أقولها يا أختي هي كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق إن أنا أفضل أضحك على نفسي أقول الإيمان في القلب الإيمان في القلب وللأسف لا لا الكلام ده غير صحيح الإيمان صحيح اللي بيبقى موجود في القلب بيظهر على الجوارح بيظهر على الجوارح وعلى فرض يا أختي أنا هتفق معاكي إن إيمانك أنت في قلبك طب إيمان الشباب اللي هيبينظروا إليكي يا ترى هو أحوالهم إيه كل شاب نظر إليك النهاردة يا ترى حال إيمانه إيه كل شاب النهاردة ارتكب سيئة بسبب أنه نظر إليك كل شاب النهاردة للأسف فتن بسببك الشباب النهاردة والله يا أختي كل يوم كل يوم لا يمر علي يوم من الأيام إلا ويجيلي عشرات من الشباب بحكم دايما الاحتكاك الدائم بالشباب بيأتيني عشرات من الشباب بيشتكولي إحنا بننتكس إحنا بنرجع احنا بينا ذنب عظيم بينا وبين ربنا ايه مشكلتك يقول مشكلتي ان انا مش قادر اغض بصري مش قادر اغض بصري اعمل ايه اعمل ايه البنات اصبح ثيابهم في قمة السوء اعمل ايه كم من الشباب والله واسمعي هذا الكلام هيكون في رقبتكم القيامة كم من الشباب فتن وبعد ما كان يسير في طريق الرحمن سبحانه وتعالى ذهب في طريق الشيطان بسبب بنت متبرجة اه، اه، التفت اليها او غير ذلك انا عالم يقينا ان ان هو عنده مشكلة ولكن المشكلة دي انت اللي دفعتي لها انت اللي دفعتيه لها انا مش عايزك تستقل المساله لان يا اختي النهارده إن إيه إيه النهارده إيه الثياب اللي جسدت العورات وخرجت بيها في الشوارع كم شاب نظر اليكي كم شاب نظر اليكي انت النهارده خرجت من البيت رحت الجامعه قعدت ساعتين ثلاثه ورجعتي كم شاب نظر اليكي خدي بالك ان الدل على السيئه ان الدال على الشر كفاعله كما ان الدال على الخير كفاعله النهارده الولد اللي فتن بنظر اليكي ده هيبقى في ميزان سيئاتك وانا خايف عليكي لان النهارده عشرات ومئات والاف من الشباب بينظروا لك في دايره الجامعه في دايره الشارع في دايره العمل في دايره الوظيفه طيب دول في ميزان في ميزان سيئات مين صدقيني انا خايف عليكي آه، خدي بالك اه ان ايمانك انت في قلبك طب ايمان دول آه، اللي انت للاسف بتكوني سبب في كتير من الاوقات انك تدمري هذا الايمان يا ترى انت مش هتسالي عليه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اختي بالله عليكي لو الان ربنا سبحانه وتعالى قدر انك تموتي أسأل الله سبحانه وتعالى من البداية أن يعطيك طولة العمر طيلة العمر مع حسن العمل أختي بالله عليك لو الآن ربنا سبحانه وتعالى قدر أنك تموتي الآن وربنا سبحانه وتعالى قدر أيضا لك الآن أنك تقفي بين يديه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سيسألك لأن أخطر حاجة أختي أنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى بنفس هذه الثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويا ريت والله أختي أنا هقول لك الحديث ده ولو ما خرجتش من حلقة النهاردة إلا بالحديث ده كفاية والله قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء في الثياب التي مات فيها يبعث المرء في الثياب التي مات فيها بالله عليك لو أنت مت الآن وبعثت بين يدي الله عز وجل بهذه الثياب الضيقة هذه الثياب التي تجسد العورات ونودي عليك على رؤوس الأشهاد وإحنا أول أمة هنحاسب أمام كل الأمم وطلعت أمام كل البشر كل البشر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك ويقول سبحان الله أهذه من أمتي هذه من أمتي بالله عليك لو وقفت بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وسألك يا أمة الله وسألك ألم أجعل لك سمعا وبصرا ألم أجعل لك مالا وولدا ما هذه الثياب بالله عليك في الوقت ده هتقدري تقولي يا رب أصل الإيمان كان في القلب هتعملي إيه وانت رايحه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هيعرفنا من النور اللي في وجوهنا الناس كلها في الحر الشديد راحة علشان تأخذ كوب ماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وانت النهاردة النبي مش هيعرفك عارفة ليه؟ لأن أنا قلت لك دلوقتي أن التبرك ده سبب هيكون أن في سواد عظيم جدا في وجهك يعني العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك بيها مش هيعرفك بيها وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تروحي له على الحوض بمثل هذه الثياب هيقول لا والله ليست هذه من أمتي أبدا دي مش من أمتي أنا أمتي ما تكونش لابسة مثل هذه الثياب أبدا بالله عليك لو النبي صلى الله عليه وسلم رآك في أرض المحشر بالثياب اللي انت مت عليها البناطيل الضيقة والاسترتشات والبضيهات الضيقة والطرحة اللي بتنزلي منها شعرك وتوضحي منها شعرك وتنزلي خصلة من على اليمين وخصلة من على الشمال أو تبيني شعرك أو تبيني جزء من صدرك أو تبيني رجليك أو غير ذلك بالله عليك النبي لو شافك هيعرفك بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك أنا بقول لك للأسف مش هيعرفك للنبي هيعرفنا من علامات السجود من علامات النور اللي هتكون في الوجه ولكن هيأتي التبرج يوم القيامة الثياب الضيقة دي هتيجي يوم القيامة سواد في وجهك مش مش هيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا والله تبا لكنا وسحقا لا لا لا دول مش من أمتي أنا أمتي كثيابهم واسعة فضفاضة ثيابهم أبدا لا تصف لا تصف ولا تشف ثيابهم أبدا لا تكون سبب فتنة كثير من الشباب مش دي ثياب أمتي مش دي ثياب أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحب أن يكون ده حالك وبعد كده تقولي أصل إيمان في القلب طيب يا شيخ أنت يعني أنت شايف العنوسة انتشرت وأنا بعمل كده شوية مكياج وشوية ثياب ضيقة عايز أتزوج يا شيخ وأنت عارف دلوقتي أن المسألة أصبحت صعبة جدا أختي أنا معاكي أن الزواج مهم ولازم تتزوجي ويمكن والدتك هي اللي بتدفعك دفع كده انك تلبسي الثياب الضيقه دي وممكن تكون شايفاكي راحه جايه وما تنصحكيش ليه علشان الزواج اختي كن على يقين والله ان الزواج ده رزق ان الزواج ده رزق وما عند الله لا ينال الا بطاعته قال رسول الله حبيبك صل عليه صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس روح القدس جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها رزقك والله تغذيه كامل حتى تستكمل رزقها وأجلها فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله اوعي تطلب الزواج بمعصية الله بالتبرج قال رسول الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته أختي النبي صلى الله عليه وسلم أكد لك أن الزواج ده رزق وهيجيلك هيجيلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت رزقك هيجيلك كامل بإذن الله تبارك وتعالى مش هيروح منك فبإذن الله الرزق ده اللي هيكون بالفعل قرة عين لك في الدنيا والآخرة لن يكون أبدا إلا بالطاعة لن تحصلي عليه أبدا إلا بالطاعة إنما تقولي أنا هاخد الرزق بمعصية الله بالتبرج لا والله عارفة يا أختي البنات اللي بيخرجوا في الشوارع بمثل هذه الثياب الضيقة اللي بتظهر كثير من العورات أو غير ذلك بيتزوجوا أنا معاك إن هو بيتزوجوا ولكن والله العظيم أختي بيتزوجوا شاب هو جاي لها علشان الثياب دي جاي لها علشان المنظر ده وسبحان الله ما هي إلا أيام من الزواج ويبدأ يبحث عن المنظر ده بره ودي شكوى كثير من أخواتنا دايما بيكلموني ويقولوا لي مثل هذه الأمور إن هم يقولوا سبحان الله ان زوجي بيبص البنات بره ببقى قاعده جنبه في العربيه وعمال عمال يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي ويبص على دي سبحان الله هو الزوج اللي هيبحث من البداية على البادي والاسترتش والمكياجات وقصة الشعر صدقيني بعد الزواج هيدور عليها بره مش هيبصها لا في البيت ابدا والله هيدور عليها بره لان الشاب ده مش هو الشاب ابدا هيكون قرة عين ليك في الدنيا والاخره لا والله هيبص على مثل هذه الامور في الخارج كذلك ايضا اختي لسه احصائيه لسه قارئها من ايام قليله جدا ان حوالي 80 الف بنت طلقت في اول سنه من الزواج ولسه في اول سنه عارفه ليه لان هم من البدايه برضو دوروا على مثل الثياب الضيقه وغير ذلك وبعدين اختي بالله عليكي بالله عليك انت بتدوري على الزوج الصالح اللي يكون قرة عين ليك في الدنيا والاخره ولا الزوج اللي هو كان اصلا عينيه زايغه بيبص على دي ويبص على دي ويبص على دي ولما شاف جسمك اعجب بهذا الجسم او شاف خصله شعرك اعجب بهذه الخصله فتوجه مباشره ل... ل... لهذه الصوره او لهذا ال... لهذا الجسد مش للروح هيتزوج جسدك مش روحك عشان كده بعد الزواج يومين ثلاثه تبدا حالات الطلاق تنتشر وبعدين اختي والله العظيم على فكره اسألي صاحباتك الملتزمات المتدينات المحجبات هتجد بالفعل ان هم دول أسعد البنات في الزواج أسعد الناس بالفعل بعد الزواج بل سبحان الله أنا عايز أنقل لك صورة أو وجهة نظر كثير من الشباب اللي دايما أنا مخالط بيهم الملتزم وغير الملتزم صدقيني ما عادش النهاردة شاب بيبقى عارف فتاة لابسة مثل هذه الثياب ويقول أنا لا يمكن بحال من الأحوال أن أنا أتزوج مثل هذه الفتاة لا لا لا, لا. أنا هدور على البنت الدينة وأنا النهاردة معظم الشباب اللي بيبقى عايز يتزوج وبيجي لي عايز أتزوج بيقول أنا عايز دينة ثيابها واسعة ما تكونش أبدا بهذه الصورة اللي أنت بتعمل لا أختي صدقيني اللي أنت بتدور عليه مش هتلاقيه وإذا لقيتيه هتلاقيه إنسان فاسد هو جاي علشان الجسد اللي كان ظاهرة صورته أو ظاهرة المفاتن بتاعته وصدقيني بعد كده هيبعد عنك تماما وهيبحث عن الجسد برضه اللي كان شافه فيكي هيبحث عن جسد آخر بعد الزواج وتحول الحياة إلى نكد وتعاسة الزواج أختي رزق لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى أختي بتقول بس أنا سبحان الله بشوف نفسي جميلة جدا جدا جدا في, في الثياب دي بحس بالفعل بأنوثتي في هذا الوقت أنا بنت لسه في كامل شبابي وعايزة أحث بشبابي عايز أشعر بجمالي وأنا بالفعل لا أجد جمالي أبدا في العباية الواسعة أو الخمار الواسع أو الطرحة الطويلة جدا أو النقاب كأعلى درجة من درجات الحجاب أنا لا أجد نفس نفسي أبدا في مثل هذا الزي أنا أجد نفسي دايما في البنطلون أجد نفسي دايما في الثياب الضيقة وغير ذلك نقول لها أختنا ربنا يبارك فيكي النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الثياب الضيقة سواد ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقيني ان الظلمة دي مش ظلمة في, في الآخرة بس لا لا وفي الدنيا أيضا كما قال ابن عباس ان للسيئة لظلمة في الوجه صدقيني انت ممكن تكوني شايفة نفسك جميلة بس برضو صدقيني لو في إنسان قد كده قد كده يزن مثلا من الوزن مثلا 180 كيلو 180 كيلو أو 200 كيلو أو 300 كيلو تخين جدا سمين جدا وبص لنفسه في المراية هيشوف نفسه أرشق جسد في الدنيا هيشوف نفسه رفيع جدا جدا جدا أنا مش عايزك تكوني كده أنا مش عايزك تكوني كده المعصية لها سواد في الوجه المعصية دي لها سواد في الوجه وصدقيني هينفع عنك أي إنسان ممكن بعد ذلك يكون زوج صالح ليكي هيبعد عنك تماما لأنه شايف التبرج ده سواد وظلمة لأن الذي أراه هذه الظلمة هو الله سبحانه وتعالى اللي هو لا يحب لا يحب بل ويكره مثل هذا التبرج أختي صدقيني الجمال الحقيقي جمال الطاعة جمال الطاعة النور اللي بيكون في الوجه النور اللي بيكون في الوجه قال ابن عباس وإن للحسنة لنور في الوجه ضياء في الوجه وسعة وانشراح في الصدر احنا عايزين مثل هذا الجمال مثل هذا الجمال هو الذي يظهر جمال الطاعة الذي يظهر على وجهك إذا كنت ما شاء الله تلبس طرحة طويلة أو تلبسي الخمار أو ما شاء الله ترتقي الأعلى من ذلك إلى النقاب اللي هو أعلى درجة من درجات الفضل والخير من درجات الحجاب ما شاء الله الأخت ما شاء الله تكون ما شاء الله محجبة ولكن ما شاء الله يرى الجمال في وجهها الأخت ما شاء الله ممكن تكون منتقبة وأنا أقسم بربي وكم ذكرت ذلك لإخواني أنا أشعر أن الأخت المنتقبة وهي ماشية في الشارع أن في نور خارج منها أصلا فكان دايما أقول لإخواني أنتوا حاسين بمثل هذا الأمر ودايما بسأل إخواني يقول لي والله إحنا حاسين بالفعل بهذا الكلام أقول لهم والله ده نور الطاعة أقول لهم والله ده نور الطاعة أختي صدقيني ممكن الجمال اللي أنت بتسعي إليه دون أو تجملي نفسك ممكن في لحظة يزول صدقيني والله ممكن في لحظة يزول يختفي ليه؟ لأنك بتواجه ربنا بالمعصية ممكن في لحظة ينطفئ هذا الجمال ينطفئ هذا الجمال ممكن بعد ذلك أن العريس اللي تقدم لك أو الزوج اللي تقدم لك ده لا يرى هذا الجمال لا يرى هذا الجمال لأنه خد على الجمال المستعار شوية الحاجات اللي بتحط في الوش هو خدع على مثل هذا الجمال ولكن في البيت لن يرى ذلك لن يرى ذلك ولكن والله أختي هذا الجمال بسرعة بيزول حتى والله لو كنت جميلة جدا جدا جدا لو فعلا كان وجهك ده فتنة جميل جدا صدقيني هذا الجميل الجمال سرعان ما يزول ويتغير ولا يبقى في هذا الوجه إلا جمال الطاعة إلا جمال الطاعة وصدقيني أختي واسمعي الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس من التمس رضا الناس هيلتمس ان هي تلتمس ان هي تكون جميلة في أعين الناس في سخط الله في سخط الله بالتبرج سخط الله عليه وأسخط عليه الناس عمرك أبدا ما هتظهري جميلة قدام الناس بل هتظهري طول حياتك إنسانة مش جميلة وإنسانة عادية وسبحان الله كم رأينا من فتيات سبحان الله عملوا في أنفسهم ما لا يصنع صنعوا في أنفسهم ما لا يصنع من تبرج وتكشف وعري وزينة في الوجه ومع ذلك عدوا العمر ولم يتزوجوا بعد ليه؟ ظلمة التبرج ما زالت في الوجه جمالك في طاعتك جمالك في طاعتك وتخيلي ان اللي هيتولى انه يظهرك في احسن زينة وابهى جمال هو الله سبحانه وتعالى أه، شيخنا انت عمال تتكلم أه، الحجاب الحجاب الحجاب حضرتك مش شايف كل اللي على راسي ده مش شايفه ده انا يعني الطرحة يعني تسد الشمس وانا معاكي والله يعني انا بالفعل معاكي ان الطرحة بتاعتك ما شاء الله كبيرة قوي دي تسد عين الشمس ولكن انا مش ببص على الطرحه انا ببص على اللي تحت اللي تحت اخباره ايه لان كتير من اخواتنا اختي الكريمه ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكي كتير من اخواتنا ضحك عليهم الشيطان وقال لهم ان الحجاب انك تلبسي القوره الكبيره قوي دي فوق راسك فالاخت لو كلمتها الزي ده لا يرضي الله تقول لك بص اهو لا معذره بص اهو اهو عشان طبعا الاشاره اهو طب سبحان الله اختي صدقيني دي خدعة من خدع الشيطان ضحك عليك بيها عارفة ليه نوضح لك ان زنتك ان الفتنة بتاعتك ان الفتنة بتاعتك في شعرك وانا اسألك بالله عليك ايهما اشد فتنة شعرك ولا جسد يظهر امام الناس كأنه عاري لا يا أختي لا ينبغي أبدا أن يكون هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا صنفان من أهل النار لم أرهما ذاك منهم نساء كاسيات عاريات هم لابسين ولكن للأسف مش لابسين ويا ريت أختي تحفظي هذا الحديث الذي رواه أبو داود في السنن والبيهقي من حديث دحية الكلبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي دي كالثياب بتأتي من من أهل مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية وقال اصدعها صدعين اقسمها نصين اجعل نصف قميصا لك تعملها جلبية لنفسك وأعطي الآخر لامرأتك تختمر به ودي لزوجتك حاجة النص الثاني علشان تلبسه كخمار قال فلما أدبرته قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا حتى لا يصفها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان هي ممكن تكون خفيفة شوية تظهر الرقبة أو غير ذلك قال لا خليها تلبس تحتها ثياب علشان لا يظهر هذه الرقبة وراه ابن سعد والبيهقي وابن سعد ابن سعد والبيهقي من حديث حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أنها دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يظهر جبينها عليها خمار يظهر الجبين فأخذته السيدة عائشة وشقته شقين أصمته نصين وقالت لها أما سمعت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في صورة النور وهشام بن عروة رضي الله عنه قال إن المنذر ابن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بكسوة رقاق أرسل لها ثياب ولكنها رقيقة وأسماء في هذا الوقت كانت قد بلغت من الكبر عتية وصلت تقريبا للثمانين أو تسعين وقد ذهب بصرها وكانت عمياء فلما أخذت الثياب تلتمسها تتحسسها كده بيديها فقالت أف له أف له أف له ردوا عليه كسوته ردوا عليه كسوته فشق ذلك عليه وقال يا أمة أي يا أمي إنه لا يشف الثياب دي لا تظهر ما تحتها قالت إنه إذا لم يشف فإنه يصف هذه الثياب لو ما كانتش بتشف ولكنها تلتصق على الجسد فتظهر العورات فتجسد العورات فقالت أف الله ورد عليه ثيابه ودي امرأة عندها أكثر من 80 سنة خلاص خلاص 80 سنة ولكن أبت لعفة المرأة وشرف المرأة أختي إيه، لا ي- إيه، المسألة عندنا مش إن الثياب تكون م- أو الحجاب يكون مجرد طرحة تتلف على الراس إيه، أو حاطينها طرحة على الراس والثياب من تحت تكون ضيقة لا مش هو ده الحجاب الحجاب لابد يكون واسع فضفاض لابد يكون واسع فضفاض فعن أسامة بن زيد قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة قبطية أي ثياب كثيفة الحمد لله مش هتظهر عورة كثيفة يعني تخينة كثيفة فكسوتها امرأتي فقال فقال لي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ما لك لم تلبس القبطية التي أعطيتها لك قلت يا رسول الله كسوتها لامرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها أن تلبس تحتها غلالة يعني تلبس تحتها عباية أخرى قال فإني أخاف أن تصف لحمها أنا خايف إن الثياب دي تصف اللحم يبقى النبي بيأمره ان هي تلبس ثياب تكون واسعه وفضفاضه وتلبس فوقها كمان العبايه علشان المساله تكون واسعه لان النبي خاف ان الثياب الرقيقه دي زي نوع من انواع الثياب المنتشره الان اللي هي بتلتصق على الجسد النبي قال لا تلبس تحتها عبايه ليه علشان هذه الثياب لا تصف حجم جسد المراه لا تصف عظام المراه لا تصف لحم المراه طب يا ترى اخواتنا النهارده اللي خرجوا بالثياب بتصف بالفعل بتصف بالفعل الجسد بل تجسد الجسد بصوره يعني فظيعه لا لا مش هي دي الثياب التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها يا أختي آه، السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا التفكير ماشي إزاي آه، قالت لأسماء يا أسماء آه، إني استقبحت ما يصنع, ما يصنع بالنساء عند الموت المرأة آه، لما تموت ويحملوها على النعش يل- يلقون عليها يلقون عليها ثيابا فيصف المرأة فاطمة بتفكر ان المرأة لما تموت وتتحط على النعش كده ويحطوا عليها ثياب ان جسدها بي بي بي بيظهر لان هي الكفن طبعا م- مشدود على الجسد فجسد المرأة هيبان فتقول إني كرهت ما يصنع آه، أن ما يصنع بالنساء واستقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها يا فاطمة يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وأرضاك ده ماتت تقول لا أنا أكره هذا الأمر إن جسد المرأة يكون ظاهر واضح بهذه الصورة فقالت لها أسماء ألا أريك شيئا يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أراه بالحبشة فجاءت بجريدة آه، رطبة آه، جريدة كده جريد نخل كده رطب لسه أخضر فحنتها فحنتها حنت واحدة من هنا واحدة من هنا ثم ألقت ثوبا المرأة جسمها يبان عورتها تتجسد لا فقالت لها فاطمة نعم ما صنعت نص نعم ما صنعت وامرتها ان تغسلها وان تكفنها وان تلقي مثل هذا الامر عليها بعد جسدها لان السيده فاطمه خايفه ان هي بعد ما تموت جسدها ده يجسد امام الرجال شفتوا التفكير يا اخوات شفتوا التفكير يا اخوات ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وابو بكر رضي الله عنها عنه إيه، كانت تدخل بثياب بيتها الثياب الرقيقه او الثياب اللي ت- ممكن تكون موضحه الجسد شويه ولكن تقول فلما دفن عمر كنت آخذ ثيابي كاملة كنت آخذ ثيابي كاملة ليه حياء من عمر ده عمر مدفون في بطن الأرض ولكن هو ده حياء الأخت هو ده حياء الأخت الأخت تقول يا شيخ أنت كبرت الموضوع أنا الحمد لله بصلي وبصوم بس هي المشكلة في الثياب أقول لك اللي أمرك بالصيام واللي أمرك بالصوم هو ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرك أيضا بالحجاب وده السر اللي ربنا جمع بين الحجاب وجمع بين الصلاة والصيام قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة ليه يا رب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم يا أخوات لما يكون في حجاب واسع فضفاض لا يصف ولا يشف واسع فضفاض بفضل الله عز وجل وبعد ذلك يا أخوات بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللي فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام أيضا فرض عليك الحجاب أخت تقول بنات أوروبا و- والموضة والكلام ده لا يا أختي لا لا لا اوعى اسمع منك هذا الكلام اوعى اسمع منك هذا الكلام عارفه ليه انك لو تشبهت بيهم تحشري معاهم تحب تحشري مع هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم تحبي ان تكوني منهم تحبي تكوني منهم انا اظن ان انت لا يمكن ابدا وبعدين انا عايز اسالك سؤال هي البنت النهارده في اوروبا بعد ما خدت حريتها في الزي بتاعها وصلت فين لسه احصائيه معموله في الدنمارك على يعني بنات ثانوي بنات ثانوي بنت في ثانوي في في كل مدارس آه، الدنمارك ان البنت اللي هتكون شريفه لم تفض بكارتها لها جائزه عظيمه جدا ما خرجش حد انت عايزه توصلي لنفس الخط ده ما هو التبرج بيجيب علاقات والعياذ بالله محرمه وبعد كده والعياذ بالله البنت طب انت عايز تمشي في الطريق ده والنهارده انت تظ- تظني ان بنت اوروبا مبسوطه والله العظيم والله العظيم من خلال الدروس والمنتديات على النت والكلام ده بنات اوروبا الان ما عادش قدامهم الا طريق من اتنين اما ان البنت تنتحر تنتحر عشان تخلص تمام من حياتها يا اما ان البنت دي بفضل الله تخش في الاسلام وما اكثر البنات اللي بيخشوا في الاسلام الان من بنات اوروبا ليه علشان الحجاب يا اختي آه، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة عظيمة جعل له حجاب يا أختي والله القرى الأرضية لو ما كانش ربنا حي- جعل عليها حجاب وهو الغلاف الجوي ده كانت أشعة الشمس دي قتلت الناس يا أختي لو ما كانش القلب ده له مكانة عظيمة ما كانش ربنا حماه بالضلوع اللي موجودة في في الصدر يا أختي لو ما كانش المخ له مكانة عظيمة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى حماه بالجمجمة الصلبة دي يا أختي سلك الكهرباء لو انكشف هيولع في الدنيا كلها هيحرق كل اللي حواليه هيكهرب كل اللي حواليه انت ليكي مكانه عظيمه جدا عندنا يا اختي الجوهره العظيمه الجواهرجي ما بيحطهاش في الباترينا اللي بره الجواهرجي بيدخلها جوه في الخزنه بحيث لا يراها الا من يستحقها يا اختي انا عايزك تكوني كده انا عايزك تكوني كده اختي تقول بس في كتير جدا من المحجبات سيئي الخلق وبعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى نقول خلاص اذا كان بالفعل في محجبات سيئي الخلق انا عايزك انت النهارده تكوني محجبه حسن الخلق وتكوني قدوه لغيرك لغيرك حتى يقتدي بك آه، من آه، من سياتي من بعدك ينظر اليك تنظر اليك البنت اللي لسه في ثانوي او في اعدادي تقتدي بيكي يا بنات ثانوي خليكوا قدوه للبنات اللي اقل منكم اختي تقول بس البنطلون الاسترتش هيخلي حركتي واسعه هيخلي حركتي سهله واتحرك بسهوله ويسر خلاف آه، العبايه والكلام ده اختي ممكن تقول بس انا النهارده ممكن اطلع التاكسي او اطلع الميكروباص او غير ذلك بالاسترتش ومش هيوضح حاجه من جسدي وجسدي كله متغطي هقول لك يا اختي بفضل الله جزاكم الله خيرا خليكي لابسه نفس الاسترتش ولكن البسي فوقيه العبايه الواسعه اللي هيكون بفضل الله حركه فيها واسعه وفي نفس الوقت لو طالعه تاكسي او طالعه ميكروباص بفضل الله مفيش اي شيء من جسدك هي هي هيظهر ان شاء الله اختي تقول اصحابي كلهم كده اختي آه، مش عايزين نقول كل اصحابي كده او اكتر الناس كده لان اكتر الناس على وجه الارض كفار نبقى كفار زيهم لا يا اختي اللهم ذكر الكثر في القران الا ليذ- ليذمها قال الله تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك انت لو اطعت اكثر من في الجامعه هيضلوك ولكن عليك دايما بالمؤمنين الذين قال الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم اختي آه، احذري يعني مشاكل كتير جدا ممكن تترتب على مثل هذه الامور اولا في بنات كتير جدا هيبص ليك هيبص ليك من بنات العيله او من الشارع او من الجامعه هيقلدوكي وهيكونوا كلهم بعد ذلك في ميزان سيئاتك اختي كوني على يقين ان كل شاب هينظر اليك بسبب التبرج صدقيني هتحط ايضا في ميزان سيئاتك اختي انت بتعيدي سنه الجاهليه داخل الاسلام مره ثانيه واللي بيعمل كده بيكون من ابغض الناس عند الله عز وجل احذري من مثل هذه الامور اختي جاءت امراه قال ابن عباس ألا أدلك على امرأة يقول الرجل ألا أدلك على امرأة هي من أهل الجنة هي من أهل الجنة ليه يا ترى من أهل الجنة لأنها كانت تصرع وتتكشف كانت تصرع عندها صرع وكانت لما بتصرع كان جسدها بيتكشف فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فعافاك الله وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكن يا رسول الله هي تصبر على المرض ولكن لا تصبر أبدا إن هي تتكشف تصبر على المرض على الصرع وما أدراكم ما هذا المرض الفظيع تصبر على الصرع ولكن تقول لرسول الله يا رسول الله ولكني أتكشف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف بعد ذلك آه، أختي حفصة بنت سيرين لما دخل عليها عاصم الأحول حفصة بنت سيرين كان عندها 80 سنة وكانت من محدثات العالمات الفضل- الفضيات لما دخل عليها أهل العلم عشان يتعلموا منها كانت تلبس نقابها وبرقعها كانت تلبس نقابها وبرقعها كاملا فكان يقول لها عاصم آه، بن الأحول آه، يا أماه يا أماه عشان هي كبيرة في السن يقول لها سبحان الله ألم تسمعي قول الله عز وجل والقواعد من النساء والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كانت تقول وأين أنا من قول الله عز وجل وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن رغم أن هي كبيرة جدا في السن إلا أن هي بفضل الله فضلت متمسكة بما هي آه، عليه الموضة أختي الموضة مش دين الموضة دي شيء اتخذه أعداء الإسلام علشان يدمروا الإسلام ويدمروا المسلمين خدي بالك بالله عليكي لا تكوني عون لأعداء الإسلام ضد الإسلام لا تكوني عون لأعداء الإسلام على ضد الإسلام وبالله أنا عايزك دلوقتي مد إيديكي مد إيديكي وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا الآن وانت ربنا اصطفاك ان انت الآن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أبايعك على ألا تتبرجي هتعملي إيه؟ هتبايع رسول الله أنا ظني بإذن الله إنك هتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن الله يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك آه، الجنة لك الجنة وانا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك كن على يقين انك تتعاملي مع رب كريم لا يضيعك ابدا ده كان مجمل لبعض الشبهات اللي بيلقيها بعض الاخوات ان شاء الله واخيرا باذن الله تبارك وتعالى اخواني واخواتي اوجه كلمه لمشروع كبير جدا جدا جدا قمنا به بفضل الله تبارك وتعالى هو مشروع بنك الدم الخيري في كثير جدا من المرضى في المستشفيات بيبقوا محتاجين لدم ومش لاقيين للاسف ومش لاقيين دم وكده فبالتالي احنا عملنا بنك الدم الخيري وهو قائم على حصر معلومات كثيره جدا جدا جدا عن المتبرعين باسمائهم بفصائل الدم هنبدا التجربه دي ان شاء الله عندنا في المنصوره بحيث ان شاء الله اي انسان عنده مرض عايز دم احنا باذن الله اللي نجيب له المريض لحد عنده نجيب له المتبرع بالدم لحد عنده ليتبرع بالدم في المراكز الاساسيه داخل المستشفيات احنا هنكون وسيط بين المريض وبين ان شاء الله الانسان اللي هيتبرع بعد ذلك باذن الله تبارك وتعالى انتوا دوركم ايه دوركم باذن الله تبارك وتعالى كافراد انكم ان شاء الله تساهموا معانا على موقع بنك الدم على موقع بنك الدم او تخش على موقع الطريق الى الله موقع الطريق الى الله بنك الدم دوت كوم تخش ان شاء الله تدي بياناتك باذن الله تبارك وتعالى وهتجد استماره يا ريت تملاها معانا كجمعيات ومؤسسات احنا عايزين نوسع الدايره ان شاء الله ان بنك الدم الخيري ما يبقاش في المنصوره بس ولكن يبقى موجود في كل محافظه من محافظات مصر باذن الله تبارك وتعالى بحيث اخواني واخواتي ان احنا نوفر على المرضى هذه المساله دي كانت مؤسسات تساعدنا في هذا الموضوع ان هي تبدا ان شاء الله تنشئ مراكز باذن الله تابعه للمشروع باذن الله داخل المحافظات امام المستشفيات الكبرى باذن الله تبارك وتعالى او كإنسان تدعو وتدعم هذا المشروع بنشر الإعلانات الخاصة به بنشر الإعلانات الخاصة به بإذن الله تبارك وتعالى عشان بيقولوا لي بس أختم إن شاء الله هيمكن التواصل عن طريق التواصل مع بنك الدم الخيري على موقع بنك الدم بنك الدم dot com او عن طريق موقع الطريق الى الله dot البنك الخيري دم بنك الدم dot com او عن طريق ارقام التليفونات اللي هقولها لكم الان يا ريت كده بسرعه اخواتنا واخواتنا اخواننا يكتبوها 0100 60 صفر مية ستين ستين تلتاشر صفر مية ستين ستين أربعتاشر تاني صفر مية ستين ستين تلتاشر صفر مية ستين ستين أربعتاشر وأي استفسار وأي سؤال حول بنك الدم إن شاء الله خشوا الموقع وهيكون فيه إن شاء الله كل الإجابة على أسئلتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى من في نهاية اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك